أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات شاهد عيان حكايتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل الفصل الرابع من الآيات 32 لحد 37 والفصل الخامس من الآيات 1 لحد 11 الجزء ده من الكتاب المقدس بيحكيه اتنين من رجال الكنيسة المسيحية عاشوا مواقف مختلفة ومثيرة جدا اللي بيحكوا لنا الحكاية غايوس ضابط روماني سابق وطوبيا مجرم سابق الاتنين دول اتقابلوا مع يسوع اللي غير حياتهم ووصلوا رسالة من لوقا الطبيب لثوفيلوس تعالوا نسمع حكاية النهارده
اسمي غايوس كنت ضابط روماني لما يسوع النصيري دخل حياتي ما كنتش مهتم بالحاجات الروحية سواء آه، في ديني أو في دين البلد الصغيرة اللي كنت بخدم فيها لكن علاقتي بيسوع المسيح غيرت نظرتي للحياة عرفت معنى ال- العطاء ومساعدة الآخرين الليلة دي هنقرأ جزء تاني من رسالة لوقا الطبيب اللي فيها حكايتين عن الحق والباطل في العطاء تعالوا نسمع اللي حصل معايا أنا وزميلي طوبيا لما قرينا الجزء الجديد من رسالة لوقا مع المؤمنين بيسوع في بيت صاحبنا الطيب ثوفيلوس
اهلا بيكم في بيتنا المتواضع يا ريت كل واحد يقعد في مكان يبقى مرتاح فيه الحقيقه ان ضيوفنا اللي بيسعدونا بيزيدوا كل يوم وطبعا انتم موافقين معايا ان وجود غايوس وطوبيا معانا بركه كبيره قوي من ربنا النهارده كنا بنتكلم عن الجزء اللي هنقراه من رساله لوقا الليله دي والحقيقه ان غايوس وطوبيا ادوني انا وليديا خلفيه عن الموضوع اللي هنتكلم فيه ولقيت انه هيعرفنا ازاي الكنيسة الاولى لقت طريقها للرب رغم كل المشاكل والصعوبات اللي قابلت التلاميذ غايوس اتفضل ابتدي
شكرا يا ثوفيلوس سلام الرب يكون ليكم في اسم المسيح يسوع مخلصنا معظمكم عارفين انه زمان الكنيسة بدأت في أورشليم وبعدها انتشرت في معظم أنحاء البلاد خلال الثلاثين سنة اللي فاتوا كان فيه في أورشليم منطقتين مختلفتين الناحية العلوية ودي كان فيها الهيكل وقصر هيرودس الفخم والقلعة وكمان الحامية الرومانية بمكاتبها وسكناتها ومستودع الأسلحة وكان فيه محلات تجارية راقية وبيوت طبقة الأغنياء أما الناحية التانية السفلية كان بيعيش فيها الناس الغلابة بمحلاتهم البسيطة وبيوتهم الفقيرة في الوقت ده كانت الكنيسة الأولى بتكبر بسرعة كبيرة جدا لدرجة لفتت نظر كهنة الهيكل وبدأوا يمنعوا أتباع يسوع من إنهم يدخلوا الهيكل ومع الزيادة في أعداد المؤمنين كل يوم كانت بتواجهنا مشكلة المكان اللي ممكن نتقابل فيه لحد ما سمح لينا يوسف الرامي إننا نتقابل في المخزن بتاعه
أخيرا لقيتك يا أندراوس قالوا لي إن عندك أخبار ليا عندي أخبار هايلة يا بطرس لقينا مكان كبير نقدر نتقابل فيه
نشكر الرب ربنا سمع صلواتنا يا ترى مين اللي اتبرع لينا بالمكان وفين المبنى ده المبنى ملك يوسف الرامي في الناحية السفلية من أورشليم بعيد عن الهيكل المكان كبير قوي بس يعني محتاج شوية تنظيف وتجديد كده ويوسف الرامي هو اللي هيجيب العمال وكمان هيصرف على تجديد المكان علشان نقدر نستعمله
آه أيوة أيوة أيوة يوسف الرامي الحقيقة كرمه ما فاجئنيش خالص أنا فاكر اللي عمله مع يسوع وشجاعته كمان ما تتنسيش هو ونيقوديموس أخدوا جسد يسوع بعد ما مات على الصليب في الوقت اللي كل الناس اتخلوا عنه وامتى المكان هيبقى جاهز عشان نستعمله بصراحة أنا مش عارف بالظبط بس إحنا لو نشرنا الخبر وسط المؤمنين أكيد هنلاقي ناس كتير يساعدوا عمال يوسف الرامي في توضيب المكان أكيد أصحابنا وزملائنا هيتبسطوا من الخبر ده وكل ما كتر عدد الناس اللي بيشتغلوا في توضيب المكان كل ما قدرنا نستعمله قريب الرب بيحب الإنسان اللي بيدي وهو سعيد الإنسان اللي عنده كرم وتواضع حقيقي يوسف هو الراجل ده أنا متأكد إن ربنا هيكافئه أضعاف أضعاف
انتشر الخبر في المدينة وبسرعة بقى فيه ناس كتير كبار وصغيرين راحوا على مخزن يوسف الرامي عشان يساعدوا العمال عملوا مكان لتخزين الأكل ومكان للمطبخ عشان يعملوا الأكل للموجودين وكان السقف عالي فعملوا فتحات للتهوية في المخزن عشان الناس تقدر تتنفس مع وجود كل الناس بتشتغل في المكان قدرنا بعد عشر أيام يبقى عندنا مكان نجتمع فيه ككنيسة لأول مرة وكان فيها أكتر من 3000 واحد في أول يوم اجتمعنا فيه في المخزن كان حدث جميل كان حدث جميل جدا في حياتنا كان في حجاج من أورشليم جم عشان يحتفلوا بعيد الفصح وقعدوا في أورشليم عشان يعرفوا أكتر عن يسوع وحبه للبشر عدد الناس رغم إنه كان كان تحدي كبير لينا العدد كبير لكن برضه كان فيه نعمة كبيرة عشان كان فيه ناس كتير منهم فقراء وما عندهمش مكان يناموا فيه ودي كانت مشكلة كبيرة واجهتنا وقتها لكن لكن برضه كان في نعمة كبيرة الناس كانوا كتير وفيه منهم فقراء وما عندهمش مكان يناموا فيه ولا احنا عندنا مكان لكن شوف ربنا لما يتدخل فجأة لقينا واحد من وسطنا اسمه يوسف القبرصي وكان مشهور باسم برنابا
بشكركم على وجودكم معانا أنا عارف إننا كلنا تعبانين بعد خدمة كل الناس اللي جم النهاردة لكن أنا آسف أقول لكم إن ما عندناش فلوس نشتري اللي إحنا محتاجينه في الأيام الجاية عشان الأرامل والأيتام واللي ملهمش مأوى لو ربنا ما مدش إيده وساعدنا هنلاقي نفسنا في مشكلة كبيرة لأن اللي معانا يكفينا يومين بس
يا بطرس كلنا عارفين مشكلة الفلوس اللي بتواجهنا واحنا صلينا عشان ربنا يمد ايده وفعلا ربنا بعت لنا يوسف القبرصي اللي ساعدنا كتير وشجعنا في اليومين اللي فاتوا وعرض النهاردة انه يتبرع بمبلغ كبير لكن اصر ان محدش غيرنا يعرف اسمه أيوة يا سمعان أنا عرفت باللي عمله يوسف القبرصي ده حتى أنا وأندراوس مسمينه برنابة اللي معناه برنابة المشجع طبعا ده لأنه كرمه وتشجيعه للإخوة اللي يستاهل عليه الاسم وإحنا وكل الموجودين هنا النهاردة هنحترم رغبة يوسف القبرصي في إن محدش يعرف حاجة عن اللي عمله للكنيسة يوسف اللي هو برنابا بيشجع كل الناس انهم يدوا عشورهم للكنيسة برنابا بيقرا كتير واستشهد لنا بكلام ملاخي النبي هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام وجربوني
ربنا يبارك برنابا على حكمته وكرمه وانت يا سمعان شكرا ليك وللي معاك شكرا ليك لإيمانكم وإخلاصكم في الصلاة يا ترى في أي حد عايز يسأل أي سؤال قبل ما نروح بيوتنا عشان نرتاح أيوة يا نثنائيل
أنا زيكم كلكم كنت بروح الهيكل ولما سمعت عن مكان الاجتماع ده كنت قلقان إنه ما يكفيش عددنا كهنة الهيكل رفضوا يسمعوا لصوت يسوع وما صدقوش إنه المسيح ومش هيسمحوا لنا بالعبادة في الهيكل بعد النهاردة عشان كده أنا بأيد اقتراح برنابا بدعوة الناس إنها تدي عشور دخلها للكنيسة عشان يبقى عندنا مكان يجمع المؤمنين بيسوع والمعترفين بيه كرب ومخلص ليكن كذلك وربنا يوفقك
تاني يوم بدأ بطرس يدعو الناس لأنهم يحطوا عشورهم في الكنيسة وابتدى يبقى فيه فلوس وعطايا في الكنيسة
وبدأ طوفان من الحب والعطاء للكنيسة الأولى كل واحد قادر يقدم حاجة قدمها بحب وبقلب ليسوع في كنيسته
رغم إننا حاولنا نحافظ على سر عطاء برنابة لكن الحكاية انتشرت والناس عرفوا إن برنابة باع حتة غالية قوي من أرضه وإدى الفلوس كلها للكنيسة واللي حاول يخبيه انكشف لكل الناس وده اللي ما كانش بيتمناه برنابة أبدا
برنابة كان راجل متواضع فضل يكون بعيد واكتفى بأنه يهتم بتحضير الأكل وترتيب مكان اجتماع الكنيسة كان كل ما حد يتكلم عن كرمه مع الكنيسة وإحسانه للمؤمنين يقول بكل تواضع إن المجد لله وحده
ناس كتير اتعلموا من برنابة التواضع والعطاء في صمته وفي الخفا ومحدش منهم كان بيسعى للشكر ولا الفخر كتير منهم كانوا بيحطوا عطاياهم عند رجلين التلاميذ والرسل وكان كل يوم المؤمنين بيسوع بيزيدوا وربنا بارك في كلمته وفي النعمة اللي بيديها للكنيسة
مع زيادة أعداد المؤمنين زادت حاجتنا للأكل والهدوم والمساعدات المالية للفقراء والمحتاجين وبقى صعب على المحلات اللي حوالينا إنهم يوفوا بطلباتنا وبدأنا نروح للمحلات اللي في الناحية الراقية من أورشليم وهناك ظهر راجل اسمه حنانيا ومراته سفيرة كانوا حابين يجوا الاجتماعات بتاعتنا
عذرا ايه اللي جايبكم المسافه دي كلها يا عذرا
مفيش حاجة خالص آه، الشغل كتير والحمد لله طب قول لي بقى ايه سبب زياده الطلبات ها
أتباع المصلوب بيزيدوا كل يوم وبيجتمعوا في المخزن الكبير اللي قريب من محلي
وبيعملوا ايه يعني بيأكلوا الناس وبيلبسوهم كمان وأعدادهم بتزيد كل يوم والطلبات بتزيد والمحل بتاع البضايع اللي فيه مش هتكفي انا سمعت عن الناس دول بس ما كنتش اعرف ان اعدادهم زادت للدرجه دي
أنا سمعت إن عددهم وصل لتمن أو تسعة آلاف واحد في أورشليم بس وكمان بيجي كل يوم ناس من بره أورشليم الحقيقة يا سيد حنانيا الناس دول ممكن يكبروا ثروتك لو عرفت تستفيد من الفرصة دي طب دي ناس فقيره وملهمش مكان يباتوا فيه هكسب منهم ازاي هما هيجيبوا الفلوس اللي هيشتروا بيها البضاعه دي منين آه مش كلهم فقراء أنت تعرف يوسف الرامي وصاحبه نيقوديموس امم ايوه ايوه اعرفه دول بيحضروا اجتماعات الناس دي وكمان معاهم ناس أغنياء كتير بس أنا ما أعرفش أساميهم يعني عايز تفهمني ان الرجاله الاغنياء دول بيقسموا ثرواتهم مع الرعاع اللي من الشارع أيوة وبيعملوا كده وهم مبسوطين كمان ياه واضح ان الاغنياء دول شايفين يعني حاجه مهمه وتستاهل في موضوع الاجتماعات دي طب ما انا لازم اعرف الحكايه دي ماشيه ازاي وايه بقى الفرصه اللي فيها هم؟ انا بيتهيألي لازم نوسع المخازن بتاعتنا ونجيب بضاعه اكتر
كده أنت فهمتني طب عايز اقول لك حاجه تفتكر نبقى نروح انا وسفيره نحضر اجتماعاتهم ونبين يعني اننا مهتمين بافكارهم ونقرب من القاده بتوعهم طب أقول لك حاجة إيه رأيك يا عم حنانيا تروحوا تتبرعوا لهم بشوية فلوس عشان يصدقوا اهتمامكم ده
بدأ حنانيا ومراته سفيرة يحضروا اجتماعاتنا في مخزن يوسف الرامي اللي بقى كنيسة وكانوا بيبيعوا لنا البضاعة اللي بنحتاجها بتخفيض كبير عشان كده تجارتهم كبرت ومكسبهم زاد وبانوا مخازن أكبر لكن الظاهر إن جشعهم وحبهم للفلوس كان أكبر من حبهم لربنا
سفيرة انت سمعتي عن برنابة الراجل الغني اللي باع حتة أرض غالية بيمتلكها واتبرع بتمنها للكنيسة سمعتي عنه أيوة طبعا الحقيقة الناس كلها بتحب الراجل ده وبتحترمه ودايما يتكلموا عنه ويقولوا قد إيه هو متواضع وكريم طب أقول لك حاجة أنا بفكر نعمل زيه نعمل زيه إزاي يعني إحنا يا سفير عندنا حتة أرض مش بنستعملها وبندفع عليها ضرائب كتير إيه رأيك يا سفيرة نبيعها دي هتجيب مبلغ كبير قوي ونتبرع بشوية منه للكنيسة اللي بيعملوها دي والباقي نكبر بيه المخزن والمحل ها فكرة حلوة قوي بس أنا رأيي إننا ما نقولش إننا أخدنا جزء من فلوس الأرض إحنا نقول إننا اتبرعنا بكل الفلوس للكنيسة عشان يحبونا ويصدقوا إننا بنفضل الكنيسة على نفسنا
فكرة هايلة ده مش بس هيخليهم يحسوا إن إحنا كرمة مع الكنيسة ده كمان هيوسع شغلنا معاهم آه وبعدين إحنا نجيب باقي الفلوس بضاعة ليهم ما هو كده ليهم وكده ليهم ولا إيه رأيك؟
وفي يوم بعد الظهر دخل حنانيا علينا في مكان الاجتماع وهو فرحان بنفسه وراح ناحية بطرس واضح انه كان عايز يكلمه بكلمة لوحده لكن لقاه بيحكي المجموعة من الناس عن اليوم اللي يسوع أطعم فيه خمس تلاف واحد
بعد إذنك كده شوية بعد إذنك بعد إذنك يا أخ
في وسط ناس كتير حوالي خمسة آلاف واحد أخويا اندراوس لقى ولد صغير معاه سرة فيها أكل أخد يسوع الأرغفة القليلة بتاعة الولد والكم سمكاية اللي في السرة وصلى وبارك وبدأنا نوزع على الناس كلها ولما خلصوا أكل ابتدينا نلم البواقي في لسبتها مم. في ايه يا اندراوس حنانيا عايز يكلمك ضروري
دلوقتي انا بحكي للناس عن طعام يسوع للالاف هو بيقول إن الموضوع مش هياخد دقيقتين علشان عنده شغل مهم طيب طيب خليه يستناني دقيقة واحدة وانا هروح اكلمه هناك بس هو عايز يقول كلامه قدام الناس مادام هو عاوز كده مفيش مانع تعالى يا حنانيا اندراوس بيقول ان عندك كلام مهم عاوز تقوله
أيوة يا أخ بطرس أنا آسف يعني إني قطعت اجتماعكم بس أنا يعني آه، لو تسمحوا لي مشغول جدا وعندي حاجة مهمة عايز أقولها يمكن ده يكون تشجيع للناس إنهم يعني آه، يعني يعملوا زينا أنا وسفيرة بعنا امبارح حتة أرض قريبة من الهيكل واخد بالك الأرض في الحتة دي غالية قوي وبعدين يعني آه، لأننا بصراحة كده يعني لأننا يعني بنحبكم قوي وعاوزين نشكر ربنا على نعمته علينا جبت البطرس بصراحة يعني كده بصراحة جبت البطرس كل الفلوس اللي أخدناها من بيع الأرض إيه، واحنا يعني بنقدمها لربنا وليكم وربنا يبارككم فيها ويبارك كل آه، يعني كل فلس احنا حطيناه فيها
ليه يا حنانيا ليه خليت الشيطان يملأ قلبك ويخليك تكذب على الروح القدس ليه ليه خليت جزء من الفلوس اللي بعت بيها الأرض لنفسك ليه مش كانت الأرض كلها ملكك ولما بعتها كانت فلوسها كلها بتاعتك كان هيسعدنا انك تدينا العشور بس انت مش بس كدبت علينا لكن انت كدبت على ربنا كمان لما حنانيا سمع كلام بطرس وقع ميت وبعد حوالي ثلاث ساعات جت مراته سفيرة تسأل عليه ما كانتش تعرف اللي حصل له لكن بالتأكيد عارفة الكذبة اللي كذبها علينا سألها بطرس عن سعر الأرض وقالت نفس الكلام اللي قاله حنانيا يعني يعني كذبت نفس الكذبة بطرس قال لها ازاي تتفقوا انكم تجربوا روح ربنا وفجأة وقعت سفيرة ميتة
واستولى خوف كبير على الكنيسة بعد اللي حصل لحنانيا وسفيرة كان درس قاسي مهم للمسيحيين الأوائل إن ربنا هينزل غضبه على أي حد هيحارب الروح القدس
في حكايتنا النهاردة شفنا الفرق بين الشخص اللي بيدي الكنيسة بمحبة وتواضع وإنكار للذات وبين اللي بيدي بتفاخر وأنانية ومحبة للعالم كمان حكايتنا بتشهد على اعتماد التلاميذ على الروح القدس في أي اختيار قال يسوع احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات برنابا اختار أنه يكون مطيع للرب ويمشي على تعليم يسوع وكان عطاؤه في السر وفي النهاية كان من نصيبه مكافآت كتير أما حنانيا وسفيرة فاختاروا الكذب مش بس على الناس لكن على الروح القدس والكتاب بيعلمنا بوضوح إن الكذب على الروح القدس ممكن يؤدي للموت زي ما حصل مع حنانيا وسفيرة وفي أوقات تانية بيبقى الموت موت روحي ساعتها الإنسان بيبعد عن محبة المسيح وعن الخلاص والحياة الأبدية لو كنت لسه ما أمنتش بالمسيح يا ريتك تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص وإذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتؤمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين